السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في لقاء أو حوار مع الشباب حوار مع الشباب طبعا المفروض النهارده كنا هنتكلم عن فن الدعوة لكن عايزين برضه نكمل شوية كده في حوار مع الشباب واتكلمنا يوم الحد اللي فات لو تفتكروا اتكلمنا عن الغفلة وقلنا احنا لما هنبدا في كلام عن الشباب عايزين نكلم الشباب اللي لسه ما جاش عشان ربنا يكرمه ان شاء الله ويتوب عليه ويهديه ويبقى معانا ان شاء الله يعني آه، له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا فاحنا اصحابك وحبايبك وبنقول لك الى الهدى ائتنا آه، هنتكلم شويه مع الشباب اللي لسه بعيد تماما وبعد كده ان شاء الله نبتدي بقى نضع يعني آه، منهج تربوي لشباب الامه ان شاء الله واسال الله عز وجل ان يهدي شباب المسلمين جميعا وان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص في القول والعمل انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله عايز اقول يا شباب عشت كام سنه ومأمل ان انت تعيش كام سنه كمان عندك امل تعيش كام سنه عندك امل تعيش لحد ما يبقى عندك 70 80 سنه 100 سنه طيب لو اختصرنا العمر ده كله وقسمناه هنقسمه ازاي قول 20 سنة نوم لو انت هتعيش 60 سنة يعني بتنام كل يوم 8 ساعات يعني تلت اليوم يعني 20 سنة يعني تلت العمر نوم ولو بتشتغل او بتدرس ادي كمان 20 سنة يا اما دراسة يا اما آه، يعني آه، يا اما عمل مثلا بتشتغل 8 ساعات برضه في اليوم طيب وبعدين وبيتبقى عندك آه، من العمر كله 20 سنة قسمهم بقى ما بين حق زوجة وحق أولاد وحق الجار وحق الرحم و- وأسرتك والدك ووالدتك وحبايبك وأصدقائك وأكل وشرب ونوم وخروج, وخروج وفسح و هتلاقي في النهاية العمر كله صف على أربع خمس سنين عبادة تنال بها جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في طبعا ناس اذكياء جدا قلنا قبل كده بيقدروا ان هم بفضل الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته يحولوا العادات الى عبادات ان انا كده كده عايش كده كده هاكل وهشرب وهنام وهتزوج وهخش الخلاء وهروح هنا واروح أشت- واشتغل وكل حاجه طب احول كل ده لعبادات ازاي احنا قلنا قبل كده في عجاله السرعه عشان ما نكررش ان انت كده كده هتاكل انا عازمك على الاكل آه، وقاعدين بناكل مع بعض كده كده انا باكل بنيه ان انا اتقوى بالطعام ده على طاعه ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي هيمنعك انت كمان يبقى انت بتاكل وانا باكل في نفس الاكل وفي نفس الصحن لكن انا بحول الاكل ده الى عباده وانت مش واخد بالك انت بس مجرد عايز بتاكل وبتشرب وخلاص ويعني وقت الاكل وخلاص وبتاكل هيعدي الاكل انت ما بتعملش معصيه لكن في نفس الوقت انت لم تحدث طاعه واخد بالك طيب انا كده كده بشرب وانت كده كده برضه بتشرب حول الشرب نفسه الى ان انت تنوي ان بالشرب دوت بتستعين بالميه ديت على طاعه ربنا سبحانه وتعالى هتنام شويه واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي ان انا يا رب لو صاحي كنت هعبدك واذكرك يا رب العالمين واقرا قران واصلي واعمل واعمل بس انا هنام شويه عشان اقدر استعين بشويه النوم دولت على قيام الليل وعلى العباده وعلى غير ذلك يبقى النوم نفسه عباده ويرسل الله لك ملكا يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه آه، يعني طول ما انت نايم من فضل الله سبحانه وتعالى طيب انا كده كده هشتغل مش معقول هسيب اولادي من غير اكل ومن غير شرب مش معقول هسيب زوجتي كده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمه يضعها الرجل في في امراته له بها صدقه والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول آه، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أهل بيتك يعني أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك دي جميلة قوي يبقى إذا الدينار اللي أنا بأنفقه على زوجتي وعلى أولادي لي ليا بها صدقة لو احتسبت بفضل الله يعني أنا بسأل ساعات مثلا ناس متز- متج- متجوزين أنت كده كده داخل سوبر ماركت وأنا معاك في نفس السوبر ماركت داخلين نشتري حاجات أنا وأنا بشتري اي حاجه وبدفع فلوس بحتسب ان الفلوس دي صدقه تقول لي صدقه ازاي اذا كان انا اصلا مسؤول شرعا عن ان انا انفق على زوجتي وعلى اولادي يبقى ازاي احسبها صدقه الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه يوضح المساله دي توضيح عظيم جدا قال لك لان الانسان اصلا مجبول على حب الاجر خد بالك فلما ربنا سبحانه وتعالى امر انا بقول لك كلام الحافظ بمعنى يعني فلما ربنا امر الانسان ان هو ينفق على زوجته وعلى أولاده وقال له إن النفقة دي واجبة فظن الإنسان إن الواجب اللي هو بيعمله ليس له فيه أجر إن كده كده أنا واجب عليا إن أنا أنفق على زوجتي وعلى أولادي يبقى كده كده لازم هدفع ولا يتخيل إن هو يحصل على الأجر إلا في الصدقة التي أوجبها الله عز وجل على غير أهله فوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان ليك ايضا اجر بفضل الله سبحانه وتعالى على زوجتك واولادك زي ما ليك اجر وانت بتتصدق وانت تطلع زكاه مالك وانت بتتصدق على الفقراء لك بها اجر فهنا في اجر وهنا في اجر وانت بتدفع بقى كده وبتحاسب في سوبر ماركت مطلع 100 ريال 100 دينار 100 جنيه وبتدي الراجل فلوس كده بتحتسب ان ال 100 جنيه بدفعها علشان ااكل زوجتي واولادي فيحسب لك بها صدقة إذا فالإنسان يحتسب في كل حياته ما يفعله يجنيه بفضل الله ويجني الثمرة بتاعته بفضل الله سبحانه وتعالى فأنت هتعيش قد إيه 60 سنة يحسب لك عبادة 60 سنة أحسن من واحد تاني يجي يوم القيامة يلاقي عبادته كلها يا دوب عمل الثلاث أربع سنين ليه إيه اللي هو وقت الصلاة وقت الصيام آه، وقت ما بيطلع صدقة وهكذا لا احتسب كل حياتك في سبيل الله فيكون نومك وأكلك وشربك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر قد إيه ديننا جميل قد ايه ديننا جميل فعلا سهل جدا جدا اخويا وحبيبي ان انت تكتنز قدر كبير جدا جدا من الحسنات على قد ما تقدر شيل وحمل بس بجد والله شيل وحمل بس الذكي مش اللي يجمع حسناته بس لا يجمع حسناته ويحافظ على الحسنات ديت عشان كده احنا لما اتكلمنا عن الغفله المره اللي فاتت يا جماعه اتكلمنا عن ان في شباب كتيره بكل اسف اغراه يعني فتنه الشباب ده فتنه أغراه فتنة الشباب إن هو لسه بصحته إن هو لسه بعافيته إنه بيقدر يجري ويتنطط ويعمل ويضرب ويتضرب ويعمل ويسوي وجواه طاقة و... لكن الطاقة دي خد بالك هتخبو شيئا فشيئا هتلاقي الشباب ابتدى كده يدبل واحدة واحدة لحد ما توصل إن أنت تبقى راجل كبير وتقعد تفتكر يا خبر ابيض ده انا لسه كاني اول امبارح كان عندي 20 سنه والنهارده بقى عندي 60 سنه العمر بيجري بسرعه كده هو كده العمر المولى عز وجل يقول للناس يوم القيامة للمجرمين ربنا عافينا وعافيك منهم يا رب يقول قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وأو هنا بمعنى بل زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هنا بمعنى بل وليس بمعنى أو بمعنى إيه مش تخيير يعني لأن الغريب الغريب خد بالك النبي عليه بيقول له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل طب ليه قال له او عابر سبيل يعني بل عابر سبيل لان الغريب قد يأنس في بلد اخرى بمعنى انا عايش مثلا في بلدي قد اشعر مثلا بان انا محتاج اعيش في بلد ثانيه او اروح اجرب فرحت اجرب فلقيت نفسي مرتاح هناك اكتر فاقول خلاص انا بقى هنقل ولادي وزوجتي ونقعد هنا ونعيش ونعمر حياتنا كلها يبقى انا غريب لكني ايه استأنست بهذه البلد فعشت وعمرت فيها فالنبي لما قال, قال له كانك غريب طب ما الغريب ممكن يستأنس في هذه البلد لا لا لا أو عابر سبيل عابر السبيل ده لا يمكث في بلد أكثر من يوم أو ساعات يعني إيه أنا رايح البلد الفلانية عامل رحلة حول العالم هنا هقعد يوم هنا هقعد خمس ساعات هنا هقعد نص يوم وهكذا فلا تأنس بهذه الدنيا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت حاول بقدر الإمكان يبقى تعلقك بين بالدار الآخرة لو جينا لقينا واحد على كوبري 6 أكتوبر أو على كوبري الدائري وحب يبني عمارة الناس هتقول ده مش ممكن يكون عاقل صح كده في حد يبني عمارة فوق كوبري هي هي الدنيا كوبري أصلا الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها ما ينفعش حد يبني عمارة فوق كوبري يا جماعة الكوبري هتحط الأساس فيه ما فيش أساس وبعدين العمارة ده, ده, ده طريق الناس بتعدي منه ما ينفعش حد يبني عليه عمارة وهكذا عشان كده بقول للشباب يا شباب ربنا يبارك لي في عمركم يا رب ويحفظ شباب المسلمين جميعا وقد ايه انا بحبكم والله وخايف عليكم وبعتبر نفسي يعني قريب منكم لاني بتكلم بلغتكم بتكلم بلسانكم وحاسس بمشاكلكم وحاسس بمشاعركم وحاسس قد ايه انتوا نفسكم تعيشوا عيشه جميله وانا بتمنى لكم تعيشوا احلى حياه في الدنيا الحياه الجميله الحياه السعيده من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة الله ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هتعيش أجمل حياة هتعيش فعلا هتبقى الحياة حلوة يا شباب بجد هتحس ان انت فعلا في سعادة ما بعدها سعادة قال عنها ابراهيم بن ادهم رحمه الله رحمة واسعة والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة إن في الدنيا جنة والله في جنة في جنة إحنا ممكن نكون عايشينها في عز الآلام والأحزان والأمراض وعايش في جنة خد بالك إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي إمام قال إيه جنة الإيمان الإمام أحمد بن حنبل وصل لحتة الجنة الجميلة اللي بوصفها لك دي لدرجة بيقول والله ما بيتي والسجن إلا سواء الاثنين زي بعض اكون قاعد في بيتي او اكون قاعد في السجن الاثنين زي بعض لان انا عايش في جنه ايمان بحس بيها في اي مكان انا رايح فيه ولذلك الامام ابن تيميه لما قال ماذا يصنع بي اعدائي والله أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي ثم قال أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربي أعظم, أعظم عقوبة وأعظم مصيبة تقع على الإنسان أن يحجب في الدنيا عن الأنس بالله ويحجب في الآخرة عن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فعشان كده بقول يا شباب محتاجين أن احنا فعلا نستشعر معاني الإيمان اوعى تضيع عمرك في, في أي حاجة كده ما تنفعكش لا في دين ولا في دنيا اوعى تدمر حياتك اوعى تخلي العمر يجري منك من غير ما تستفيد منه اخويا وحبيبي على قد ما تقدر على قد ما تقدر اوعى تفوت لحظه في عمرك اللي عمر غالي والله العظيم اوعى تفوت لحظه في عمرك من غير خير تحصله في دينك او دنيتك لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن طبيعة البني آدم بيحب أن يكون قدامه هدف ويكون مأجور يعني النبي عليه الصلاة امرأة كما في الصحيح ترفع صبيا صغيرا للنبي تقول يا رسول الله ألهذا حج قال أجل ولك الأجر هي ما سألتش عن الأجر لكن النبي يعلم أن الإنسان مفطور على حب إيه على حب الأجر قال أجل ولك إيه ولك الأجر دي مسألة مهمة جدا فعشان كده بقول يا شباب محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا بقى كده وقفة كده ونحاسب نفسنا المرة اللي فاتت قلنا مش عايز تلتزم ليه مش عايز تصلي ليه قلت انا خايف من الناس تسخر مني وقلنا لك الايات ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين يقعدوا يقولوا نكت علينا واخد بالك وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم ده يوم القيامة بقى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا المسألة إن الشاطر الجدع اللي يضحك في الآخر مش مهم ان الناس في الدنيا بتتريق عليك ما تتريقوا على النبي انت احسن من النبي وانا قلت لك في الدرس اللي فات الناس ما رضيتش عن الله أربع تخماس أهل الأرض يكفرون بالملك جل جلاله صدقنا مش صدقنا انظر لتعداد السكان في العالم شوف أربع تخماس أهل الأرض يكفرون بالخالق جل جلاله واخد بالك فإذا كانوا ما رضيش عن الله ولا رضيوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيرضوا عنا أنا وأنت احنا نسوي ايه بقى في في في رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فالمساله محتاجه ان احنا نراجع نفسنا ونشوف ايه اللي مطلوب مننا نعمله نعيش ازاي شوف ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحاسب انفسنا بالك لا ينفعك لا نسب ولا مال ولا شباب ولا قوة ولا منصب ولا صيت ولا غنى ولا شهرة ولا أي حاجة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دي أكتر آية من آيات المحاسبة إن مفيش حد هينفعك لا فلوسك ولا أولادك طب ليه, ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش يوم لا ينفع زوجة ولا أم إنما نقلك المال والبنين ليه؟ لأن حب الإنسان للبنين الأولاد ده حب فطرة حب طبع إن الإنسان نفسي يبقى عندي أولاد ونفسي كلهم يطلعوا صالحين وحبه للمال حب عجيب جدا جدا يعني ربنا عارفين فيك يعني لو لو يعني لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فمحتاجين إن احنا فعلا إن احنا يعني نعرف قدر الدنيا عارف الدنيا عاملة إزاي يا حبيبي شفت الألم ده شفت القلم ده حجمه صغير قد ايه لكن انت لو بصيت للقلم ده كده هوت مش هتشوف غير القلم واضح كده انما لو حطيته في مكان في, في حجمه الطبيعي هتشوف القلم ده ومن بعدين في مكتب اهو وبعدين في ارض وبعدين في كاميرات وبعدين في استوديو وبعدين وبعدين هتشوف كل حاجه بحجمها الصح ده اللي احنا محتاجينه يا شباب عايز نشوف الدنيا في حجمها الصح ونشوف الاخره في حجمها الصح حجمها ده نعرفه منين تعال نشوف النبي عرفنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح ما الدنيا كل الدنيا باللي فيها بقى مش بقى من عربية انت شفتها عجبتك ولا فيلا على النيل لا الدنيا كلها باللي فيها ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أو ما يضع أحدكم في اليم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع حط أصبعك كده في البحر وطلع صباعك خد إيه من البحر نقطة أو نقطتين صح كده أهو الدنيا بالنسبة للآخرة نقطة أو نقطتين وإلا هي أصلا ما بتساويش حاجة أصلا واخد بالك والنبي عليه السلام يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد ولد آدم عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصير جبال مكة ذهبا وفضة للمشركين وبين أن, إن, إن, إن يفتح باب التوبة والرحمة اختار باب التوبة والرحمة لما النبي عليه السلام قريش قالوا له طب إذا كنت يعني مبعوثا من عند الله فاجعل لنا جبل الصفا ذهبا فقال وتؤمنون قال ونؤمن فالنبي عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يجعل له جبل الصفا ذهبا ان شاء الله ثلاث دقائق ونتقبل نستقبل الصلاه ان شاء الله فايه فالمولى عز وجل ارسل له جبريل قال ان شئت جعلت لك الصفا ذهبا خد بالك بقى فمن كفر بعد ذلك منهم لو شاف الايه ديت تمام لاعذبنه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وإن شئت فتحت لك باب التوبة والرحمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة أغلى من الذهب وأغلى من الفضة وأغلى من كل حاجة عشان كده محتاجين إن إحنا نقف نحاسب نفسنا هتعيش قد ايه انت عايز ايه انت رايح فين اسال نفسك الاسئله ديت هعيش كام سنه ممكن ما تعيش غير ساعه واحده ممكن تعيش سنه ممكن تكمل لحد ال70 وال80 واخد بالك وبعدين طب وعايز ايه نفسك في ايه نفسي طبعا ارتاح دنيا واخره يقينا مش هترتاح في الدنيا الا بطاعه ربنا ويقينا مش هترتاح في الاخره الا بايمانك بالله والا بالطاعات والا بالكنوز اللي انت هتكنزها من دنيتك لاخرتك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا وده قول سيدنا علي واعمل لاخرتك كانك كانك تموت غدا طب نتلقى الصلاه السلام عليكم السلام عليكم الاخرمي مين تهامي السلام عليكم السلام عليكم طيب طيب السلام عليكم طيب آه الصلاة قطع آه فعشان كده بقول يا شباب محتاجين نحاسب أنفسنا سيدنا عمر الخطاب بيقول إيه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا خد بالك هو لما ربنا قال اقترب للناس إيه حسابهم ما قالش أجلهم ليه؟ لأنك بمجرد ما بتموت خلاص بتنتهي بقى في حياتك وتبدأ بقى إيه قيامتك يعني وإن كان الحديث لا يصح إذا مات الإنسان قامت قيامته لكن هو معناه صحيح لكن هو الحديث نفسه لا يصح فإذا بمجرد ما بتنزل القبر يغلق عليك القبر ربنا يا رب يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النيران مجرد ما تخش ويتقفل عليك والملكين يجلسانك ويسألن الثلاث أسئلة بقى من ربك ما دينك من نبيك طب سألت نفسك مرة حبيبي في الله من ربك هتقولي طبعا ودي محتاجة سؤال طبعا ربي الله هو فعلا كان ربك بجد يعني انت عشت وانت موقن وانت بتؤمن ان ربنا هو ربك سبحانه وتعالى ولا انت كنت عايش لحاجات تانية خد بالك اصل مش بالكلام ما انا لما يجي امر ربنا يتعرض عليا ويجي في قدامه امر دنيوي يتعرض عليا فلو اثرت امر الدنيا على امر ربنا يبقى ما كانش ربي يبقى انا ما عبدتوش يبقى انا ما عرفتوش وهي مصيبة المصائب يا جماعة بجد ما فيش حد بيعصى ربنا إلا بسببين السبب الأولاني الجهل بالله الجهل بالله دي دي مصيبة كبيرة جدا الإنسان يكون جاهل مش عارف مين ربنا ولذلك ربنا قال كده وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إن أنت تبقى عارف إن ده رب ورب عظيم ورب جليل يعني أحق من يعبد وأحق من يحب وأحق من يخاف هو الله سبحانه وتعالى عشان كده سيدنا عمر بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ومعنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود أهلا يا أخي محمد اخبارك يا فندم ربنا يعزك ويحفظك بقول لحضرتك ايه أمورني انا تعبان جدا نعم تعبان خير شفاك الله عافاك بس آه، من قسوة القلب ومتضايق مش حاسس بالسعادة خالص ليه
مش عارف مقصر مقصر في العبادات نفسها يعني لا الع- العبادات كعادات اه امال ايه المشكله
مش عارف انا مش عارف احدد المشكله طيب انا عايزك تعمل حاجه كويسه قوي قوي يا أخي طب محمد ممكن ربنا ده يا شيخ حضرتك آه، رقم حضرتك طب خده من كنترول حاضر عينيا آه انا عايز اقول حاجه يا محمد ربنا يبارك فيك طب ناخد اتصال تاني وبعدين ن- نكمل مع محمد طيب بص يا اخي محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك اللي انا عايز اقوله لك ان ان يكون الانسان يكون محافظ على عبادته ورغم ذلك عنده شيء من التعب او الضيق النفسي او عايزين نقول ان ممكن تكون في ذنوب خفيه عند الانسان يعني يعني الانسان مش كل ذنب هو بيطلع عليه او عارفه يعني انا ممكن اعمل حاجه انا مش واخد بالي منها انها ذنب ممكن اغفل عن طاعه ربنا ممكن تجي لي نعمه من عند ربنا وانا ما شكرتوش ممكن اكون انا من جوايا عندي اعتراض على اي شيء من اقدار الله وانا مش واخد بالي يعني ممكن يجيني مثلا ابتلاء معين وانا مش راضي ومتضايق ومعترض على امر ربنا وان لم اتكلم وان لم اتكلم دي نقطه النقطه الثانيه ممكن انا اكون مقصر في حق الله وانا مقتنع من جوايا ان انا الحمد لله في العبادات لا زي الفل الحمد لله لا ممكن اكون مقصر ممكن تكون المقايسه ما بين نعم ربي عليا وما بين ذنوبي اللي انا بعملها تكون مقايسه فاسده انا مش عارف اظبطها يعني مانيش واخد بالي ان اصلا ان انا المفروض ان انا ان انا ان انا عبد لله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انا جاي عشان اعبده فكون ان انا اقصر وانا اظن ان ودي مشكله ثانيه ان انا ممكن اكون مقصر وانا بظن ان انا عملت اللي عليا والزياده بل بعضهم يظن انه من المحسنين فانا عايز اقول حاجه نكتر يا اخويا محمد ربنا يحفظك نكتر من ذكر الله على قد ما نقدر نكتر من الاستغفار آه يعني لان المولى عز وجل قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب تطمئن تسعد لكن السعادة ممكن تكون مؤقتة فالاطمئنان مداومة السعادة دوام السعادة في قلبك ربنا يسعدك ويحفظك يا أخي محمد وزي ما قلت لك كتر من الاستغفار على قد ما تقدر وانا دايما بقول الروشته اللي يعني اللي مفعولها لا يخيب لا يخيب ابدا هو الاستغفار بفضل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينظر في صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار كتر من الاستغفار على قد ما تقدر ربما يكون في ذنب خفي ذنب قلبي ممكن يكون الإنسان عمل حاجة غلط تعلق بغير الله حب حد أكتر من حبه لله حصل أي حاجة وممكن يكون هو بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل كل حاجة لكن في القلب في مشكلة في مشكلة عنده المشكلة دي يعني بكل أسف بيكون من ثمراتها المريرة أو من نتائجها إن الإنسان يكتئب يديله يجيله دي يحس بإن هو مخنوق يحس إن هو مش سعيد ومش مبسوط لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قادر ربك سبحانه وتعالى يجلب لك السعادة إذا يعني اعتصمت بالله وسألت الله عز وجل ذلك طيب بحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم خد بالك من حاجة أنا ليه بقول حاسب نفسك أخويا وحبيبي لأن أنت المشكلة أن أنت يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان انظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم اللي قدمه هو مش اللي قدمه جدي او ابويا اصل ابويا كان شيخ كبير وجدي كان عالم كبير وجدي جدي كان من اولياء الله كل ده مش هينفعك ومن أبطأ به عمله حديث رواه مسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه نسبك مش هينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد له شأن يغنيه أنا يعني في يوم القيامة أنت لن تستطيع أن تدافع عن أمك وعن أبيك وعن أولادك وعن زوجتك أنت تريد نفسك فقط إذا كان الأنبياء صلوات رب والسلام عليهم يقولون نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري وده حال الأنبياء طيب معنا اتصال السلام عليكم قطعت ولا طيب آه فيبقى اذا ايه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى خد بالك بقى من الحته اللي جايه جميل من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى مش هنعاقب حد بذنب حد إلا إذا كان ده سبب في إن دوت يذنب آه يحاسب طبعا الدل على الخير كفاعله ده منطق الحديث ومعنى الحديث برضه والدل على الشر كفاعله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قرب بين الآيات والأحاديث تطلع بنتيجة واحدة إن أنت مسؤول عن نفسك هتيجي يوم القيامه هتقف لوحدك هتتسال لوحدك ومحدش يعني يقول لك لا اصل خد بالك انت يا بس ارميها في رقبه عالم واطلع منها سالم مش هتطلع منها سالم لأن استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك إن أنت ممكن تسأل عالم أو داعية في أمر معين وأنت ليك هوى في الموضوع ده يعني وأنت ممكن تزين له السؤال بحيث تاخد منه إجابة معينة وفي النهاية لو أفتاك بشيء نتيجة سؤالك اللي جه بشكل ملتوي ودلك على حاجة وانت فعلت هذا الشيء وهو أصلا شيء فيه شبهة فأنت أيضا مشارك في الوزر ولا حول ولا قوة بالله عشان كده طب معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابو محمد من القاهره اهلا وسهلا ابو محمد ربنا يحفظك مات أبي آه، أول امبارح ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة رب العالمين دعاء وأن أن يؤمم المسلمين ورائك نعم أن أن يؤمم من من يسمعنا حاضر يا ريت اللي سامعيننا يا جماعة يؤمنوا أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد اللهم آمين يا رب العالمين معانا مين؟ نعم الأخت ماجدة السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتور محمود يا أهلا وسهلا بارك الله فيك ربنا يحفظك يا انا رب.
بقالي حلقتين بتفرج عليك لاول مره بت- بفتح التلفزيون بعد ما واحده قريبتنا ماتت والله يحبك في الله الله يبارك فيك ربنا بس يا يحبك يا شيخ رب.
دلوقتي انا كنت متجوزه قبل كده نعم وجوزي ده بعد ما اتجوزت عرفت ان هو بيشرب بس انا من قبلها كنت عارفه ان هو بيشرب بس مش للدرجه دي بيشرب إيه بقى؟
آه، كان بيشرب مثلا حاجات معينه مثلا حشيش بانجو حاجات من دي مم.
بعد ما اتجوزت بقى اكتشفت ان هو بيتعاطى ابر بانجو آه، ابر ماكس و- نعم.
وبودره وكل الحاجات دي يا شيخ نعم.
اديته فرصه انه يصلح من نفسه ما ما نفعش بعدين سبته بعد ما سبته هو ما كانش عايز يديني حاجه انا طلعت خدت عفشي نعم من غير علمه نعم.
و- وطبعا عملت له كذا محضر ان هو اللي بيه هيطلقني عشان هم اخواته خافوا علينا يموت في السجن وكده عشان هو بيتعاطى نعم.
ففي اليوم ده يعني اتفقنا ان انا هبيه من كله اخد 10000 جنيه واخد ذهبي نعم وبس العفش انا خدته مجبره عليهم يعني انا خدت العفش هم غصب عنهم طلعت من وراه نعم.
فهل ده من حقي لكن العفش طلب جنيه ادهم لي ساعه موضوع الطلاق ده كان قدامهم يعني هم ادوني عشان كانوا كنت انا كاتبه 80 فهم ادوني دول و... لكن بالنسبه للعفش انا خدته رغما عنهم عشان هم ما كانوش عايزين يدوني رغم هو إن أنا أنت جايبة كان- كان أكتر- مؤخرك 80 وهو اداك 10 يعني؟
اه دنيا هما كان المتاخر عندي 80 هما دنيا 10 طب هو هو بعد ال- حدوث الطلاق يا اختنا الفاضله كان هو مسامح في ان خدت العفش خلاص ولا لم- ولا اتكلمت في الموضوع ده؟
ما اتكلمتش معاه خالص وهو ما زال لحد النهارده بيتعاطى ما يعني- اقصدش ما اقصدش يعني بالنسبه لموضوع العفش والكلام ده كله اه حضرتك- لا طبعا ما كانش موافق ان انا اخده هو ما كانش موافق لا مم. هو عموما طبعا يعني آه، ما- بس يا شيخ لما تقفل عليا عشان كذا سؤال عندي ها في سؤالات تانية عندي بالله عليك ما تقفل عليا انا ما بقفلش انا اهو انا سايب طيب ده اقول بقيت اسئله عشان تكلمني اتفضلي كملي عندنا واحده قريبتنا توفت ولما جينا رحنا لما جينا رحنا الجامع عشان نصلي عليها صلاه الجنازه فقالوا الستات لا قالوا ايه؟
صلوا عليها الرجاله والستات ما صلتش طبعا ما كنتش اعرف ان اللي تبع الجنائز الجنائز حرام وكده فال- في اليوم ده فاحنا ما صليناش عليها صلاه الجنازه صلوا عليها ثلاث ثلاثه ستات من عندنا فهل ينفع لما نروح نزورها في القبر نصلي عليها صلاه الجنازه ده سؤال سؤال ثالث يا شيخ معلش احنا بنتفرج على المسلسلات على القضاء يعني على القضيه مثلا عامه بنتعلم من المسلسل بدون ما يكون في اي مشاهد وحشه وكده هل حرام ان انا اتفرج على مسلسل نعم.
او الكلام ده حاضر اختي آه يعني وبالنسبه بقى للنقاب يا شيخ انا آه.
لابسه نقاب جديد اه فدلوقتي انا بروح عند مامتي جوز اختي قاعد معانا في البيت و- وبيتنا احنا ناس فلاحين اللي طالع واللي داخل جوز اختك؟
اه جوز اختي قاعد معانا في البيت مم.
وطبعا اختي واولادها نعم فطبعا يا شيخ بدا يبقى
ايوه هي- هي- انت اللي قطعت لوحدك اهو احنا ما سايبين ايدينا اهو ربنا يحفظك تعب- تعبنا يا اختي امام المرض طيب سلام.
شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم يا ريت تعلوا لي الصوت شويه في الكنترول بس ازاي حضرتك يا شيخ اهلا إزاي وسهلا اهلا وسهلا حضرتك عامل ايه ربنا يعزك يا رب يحفظك يا رب ربنا يكرمك ربنا آمين يا رب يكرمك العالمين.
ويخليك آمين.
لينا اتفضل.
آه كنت بسأل حضرتك بس ان انا آه انا مش فاكرة ان انا ابتديت اصلي من وانا عندي قد ايه نعم.
فانا اعمل ايه اصلي سنن آه، ولا المفروض ان انا اصلي كل فرض معايا فرض تاني طيب حاضر عينيا حاضر طب وكنت عايزة أسأل حضرتك آه، بالنسبة لأن أنا معايا بنت طفلة رضيعة وكنت عايزة أطلع عمرة نعم.
ف...
ايوه اتفضلي طب هو اتصل قطع بس انا فهمت هي عايز تقول ايه آه، بالنسبه ل- نبدا بالسؤال لاخت امل بسرعه كده نجاوب بسرعه آه، اختنا امل احنا قلنا لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها مش فاكر آه، قلنا بالنسبه لموضوع الصلوات الفائته العلماء فيهم ليهم فيها أق- ثلاث اقوال القول الاول انه قالوا انت م- ملزم ان انت تقضي مع كل صلاه او حضرتك ملزمه إنك تقضي مع كل صلاه صلاه من اللي فاتت يعني مثلا لو ان الصلاه مثلا انت مكتوب عليك ان انت تصلي الف- او فرض عليك الصلاه وانت مثلا عندك 15 سنه مثلا يعني يعني المفروض الصلاة ب- يعني النبي عليه السلام حديث النبي عليه السلام مروا أولادكم بالص- للص- مروا أولادكم أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ليس هنا فترة تكليف لكن دي فترة التعود إنما فترة التكليف إما ببلوغ البنت أو بلوغ الولد أو لو ما بلغوش في السن المبكر ده يبقى يعني أقصاها 15 سنة يبقى خلاص هو ده سن التكليف من 15 سنة ل 20 سنة مثلا حضرتك ما صليتيش وبعدين هتبتدي تصلي فاتك كام سنة خمس سنين فبعض أهل العلم بيقول تقضي مع كل صلاة صلاة زيها يعني تصلي الصبح مرتين والظهر مرتين لمدة خمس سنين لحد ما تقولي إيه تكوني تيقنتي ان انت قضيت الصلوات اللي فاتتك في السنوات اللي فاتت دي نقطه ده رايي احنا لسه هنقول في الاخر الراجح يعني الراي الثاني بيقول لا انت ما عليكيش اصلا صلاه خالص بالمره من اللي فاتت ديت لان النبي عليه الصلاه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه فتعتبر كانها لم تكن مسلمه وهي ترك الصلاه فلما صلت كانها اسلمت فهي غير مطالبه باللي فات ده راي ثاني الراي الثالث وده اللي بيترجح عندي ان مش هنقول لحد عليك بخمس سنين صلاة تصليها مرتين ولا هنقول ان هو كان كافر انما هنقول هنقول طبعا المساله فيها خلاف مساله كفر دون كفر وكفر يعني احنا مش عايزين نخش في التفاصيل ديت لكن هنقول تكتري من النوافل على قد ما تقدري السنن والنوافل لان يوم القيامه كما ورد في الحديث أن المولى عز وجل يسأل الملائكة حينما يجد أن عبادة العبد أو صلاته فيها تقصير وفيها خلل وفي صلاة نقص كتير فيقول هل له من تطوع هل لعبدي من تطوع فيقولون بلى وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول فاجبروا كسر الفرائض بالنوافل خدت بالك عامله ازاي؟ اذا ففي النهايه بفضل الله سبحانه وتعالى في الحاله ديت يبقى احنا كده ايه آه يعني نقدر نقول ان ده الافضل ان انت تكتري من النوافل لان لو حسبتيها حتى كده بالعقل لو جينا لحد وقلنا له مثلا ايه فاتك مثلا 30 سنه صلاه يبقى تقعد 30 سنه كمان تصلي كل يوم فردين غير السنن الرواتب فالموضوع قد يكون شقا عليه وقد يعرض عن الصلاه بالكل يقول لي اذا كنت انا هصلي الخمس فروض بالعافيه تقول لي كمان صليها 10 فروض فالمساله بالنسبه له فيها مشقه فاحنا بنقول يعني ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ده رايي بالنسبة لل... للعمرة تقريبا حضرتك كنت تسألي عن أنا مش فاكر السؤال الحقيقة الثاني بس لأن أنا حتى كتبت خط مش كويس المهم طب نرجع لأسئلة أختنا ماجدة بتتكلم عن صلاة الجنازة هي فاتتها صلاة الجنازة ما صلتش الناس قالوا لهم إن النساء ما صلتش الجنازة طبعا ده كان جهل من القائل إن النساء تصلي صلاة الجنازة وكون ان المرأة نهيت عن اتباع الجنازة نهيت عن اتباع دفن الجنازة وليس عن اتباع الصلاة على الجنازة فالمرأة منهية فعلا عن اتباع الجنازة عند الدفن لان المرأة في الغالب لا تمتلك عواطفها ولا مشاعرها ممكن تصرخ تصوت تلطم تشق الجيب تفعل هذه الاشياء تدعو بدعوى الجاهلية فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن ما سوى ذلك بعد الدفن بقى من زيارة القبر فيجوز للمرأة أن تزور القبور مفيش مشكلة هتقول لي ما في حديث هنا بيتعارض مع الموضوع ده لعن الله زوارات القبور نقول إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث ده منسوخ ومن لم يذهب إلى أن حتى الحديث منسوخ من لم يذهب إلى أن هذا الحديث منسوخ قالوا الحديث يدل على أن هي كثيرة الزيارات كثرة الزيارة النهي عن كثرة الزيارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات زورات دي صيغه مبالغه يعني ايه يعني ليل ونهار بقى كل شويه يوم الخميس وطلعت الجمعه وطلعت رجب ونص شعبان ويوم العيد والبدع اللي بتحدث ديت فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما إذا أرادت أن تذهب إلى القبر للعظة والعبرة في وجود محرم لأن دي أماكن في الغالب مهجورة فممكن تروح هناك حد يتعرض لها أو يتحرش بيها عياذا بالله فلازم تكون مع وجود محرم تكون لابسة حجابها ومش متعطرة وخارجة وبالآداب الشرعية وتروح هناك لا تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تدعو بدعوة ولا تقعد بقى هناك يا جمل ويا سبعي واللي جايب لي النحاس بالشيء الفلاني واللي مش عارف ايه واللي ما كنتش حارمني من اللحمه الجملي وتقعد بقى ايه آه يعني تقلب الدنيا هناك لا عايزين يعني ايه زياره كده هاديه تروح هناك لا مانع ان هي تبكي ان شاء الله تقعد تبكي ثلاث اربع ساعات بس ما تفوتش وقت الصلاه ابكي براحتك لان البكاء ده ان العين لا تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري لما مات ابنه ابراهيم فبكى فقال عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله تفعل هذا قال انها رقه او رحمه يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا هجاوب بس على السؤالين الأخت بتقول برضو إن أنا بتفرج على المسلسلات الاجتماعية الجميلة عشان بنتعلم منها والله المسلسلات ما حد بيتعلم منها أختي ربنا يبارك فيكي أولا خدي بالك من نقطتين النقطة الأولى وده ليس من التشدد والله ان ربنا لما امر بغض البصر ما امرش الذكور فقط انما امر الذكور والاناث ربنا قال ايه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم بعدها قال ايه في نفس الايه وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فانت ماموره بغض البصر وانا مامور بغض البصر يبقى انا لو هتفرج على مسلسل مسلسل فيه رجال وفي نساء وفي الغالب يعني انت عارفه لبسهم عامل ازاي يعني الكاميرا لو جت على واحده محجبه الكادر بيقف ما بينفعش ما, بي... ما بي... يعني ايه لازم تكون واحده عامله مش عارف شعرها في الخلاط ومظبطه نفسها وحاطه مكياجات ويعني والدنيا بتبقى انا لو هتفرج على مسلسل مسلسل فيه رجال وفي نساء وفي الغالب يعني انت عارفه لبسهم عامل ازاي يعني الكاميرا لو جت على واحده محجبه الكادر بيقف ما بينفعش ما, بي... ما بي... يعني ايه لازم تكون واحده عامله مش عارف شعرها في الخلاط ومظبطه نفسها وحاطه مكياجات ويعني والدنيا بتبقى صعبه قوي دي نقطة النقطة الثانية ان كل شوف انا بقول كل وبقولها باقوى الفاظ العموم كل المسلسلات التي تعرض في التلفز... التلفزيونات والله الذي لا اله غيره اما تخدش الحياء واما تدمر اصول الدين واما تكون استهزاء بالمسلمين واما تكون بتبث فينا عادات قبيحه واما واوعى تفتكر ان انت بتتعلم منهم حاجه هم بيحطوا لك السم في العسل يعني النهارده التغير اللي حدث لحال النساء والرجال في البيوت والبيوت اللي اتخربت والطلاق اللي حصل والخلع اللي تم بين المسلمين النهارده النهارده 8 مليون في بلد واحده ما بين مطلقه وارمل وعنز 8 مليون يعني قنبله موقوته كل ده ليه بسبب المسلسلات والافلام بثوا في المراه انه خدي بالك اوعي في يوم من الايام يفتح عينيه فيكي ليكي شخصيتك وليكي كيانك وليكي وضعك الاجتماعي وزي ما هو بيشتغل انت بتشتغلي وزي ما بيدفع انت بتدفعي وزي ما هو معاه شهاده انت معاكي شهاده اصبحت المراه سامحوني كتير من النساء اتغيروا وكتير من الرجال اتغيروا عشان برضه نبقى منصفين فحصل مشاكل في بيوت المسلمين بسبب الاعلام يعني انت بصي لامي وامك وجدي وجدك وستي وستك والناس الجيل ده كانت المراه سبحان الملك لو جوزها مرض مرض قدام عينيها كانت تقعد جنبه تخدم عليه تخدمه 30 40 سنه ولا تفكر في ان هي تقول اطلق بقى زهقت ودي مش عيشه و... وعايزه اتجوز وعايزه اعيش حياتي عمرهم ما فكروا في الكلام ده ابدا كان عندهم وفاء الوفاء ده النهارده ابتدى ينزع من بين كتير من المسلمين والمسلمات بسبب المسلسلات جوزها النهارده رقد وانت هتصبري على الحال ده يا بنت لحد امتى يلا اتطلق وشوفي غيره فاهم ازاي طب وايه اللي مصبرك بيكلمك بالاسلوب ده كده ليه هو مش عارف انت مين ومش عارف انت بنت مين اطلبي الطلاق ونجوزك ست سيده الكلام ده كله بكل اسف خرب بيوت مسلمين كتير يعجبني جدا وسامحوني يعني مش خروج عن الموضوع يعجبني لانها كلها قضايا اجتماعيه وقضايا شبابيه عايزين نصير النقاط دي ونتكلم ونحاول نصلح على قد ما نقدر ان اريد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه ينيب سبحانه وتعالى فاذا بيوت كتير اتخربت بسبب هذا وانا اكتر من 100 مره بقول لكل اخت مسلمه وكل زوجه قوتك في ضعفك والله الذي لا اله غيره مش هينقص من قدرك هيقدر ما يقدرش انت ما بتعامليش زوج انت بتعاملي ربنا سبحانه وتعالى انت بتعملي معاه الخير ده لله سبحانه وتعالى فالشاهد في موضوع اختي الفاضله المسلسلات ما بتعلمش ومين اللي هيعلمني ممثل بيشرب خمر وياخد وعياذا بالله ليل ونهار مع النساء وتقولي هتعلم منه ايه واحد عياذا بالله في موضع اباحي مع واحده ما هياش زوجته اصلا وممكن تكون هي زوجه المخرج اللي بيخرج شوفوا المصيبه فبيعلمونها عياذا بالله اشياء وبيبثوا فينا الرذيله لا يبثون فينا اي شيء خالص ولو ظهر ان المسلسل اجتماعي وبيعالج مشكله اسريه وبيقول ازاي ان احنا نعيش في سعاده ما كل ده نعرفه من سنه النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أخت الفضيلة لو عايزة تعرفي وتتعلمي امسكي مش هقول لك بقى كتب فقه ولا هقول لك كتب أصول فقه ولا علم مصطلح ولا هقول لك حاجات صعبة هقول لك افتحي بس كتاب سيرة الرسول افتحي كتاب أصحاب الرسول ما اقصدش كتب اقصد يعني كتاب عن سيره الصحابه او سيره النبي عليه الصلاه والسلام واقري سيره النبي عليه السلام من اولها لاخرها هتعرفي يعني ايه حياه زوجيه هتعرفي يعني ايه سعاده هتعرفي يعني ايه مجتمع فاضل هتعرفي يعني ايه السعاده ازاي تيجي هتعرفي قد ايه ان المجتمع ممكن يكون افضل مجتمع في الدنيا لو انه صار على هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم طب معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام اختي اميره السلام عليكم ازي حضرتك يا شيخ الله يعزك ويبارك فيك
بقول لحضرتك يا شيخ انا كان عندي مشكلة كده نعم وعايزة حضرتك تحلها لي ان شاء الله ربنا يكرمك اتفضلي طب وطي أنا- طب وطي التلفزيون يا اختي اميره
انا يا شيخ متجوزة وجوزي سايبني حضرتك سامعني ايوه سامعك طبعا
انا متجوزة وجوزي سايبني بقاله سنتين قاعدة في بيت والدي يعني كده معلقة يعني لا حول ولا لا قوه هو عايز ياخدني ولا هو عايز يسيبني ليه طيب لا حول ولا قوه إلا بالله.
وشيخ انا بقول له يعني ان و- يعني واخواتي راحوا له واهلي راحوا له كده هو بيقول لا انا مش عايزها وبدون سبب يا شيخ طب مش عايز يطلق يعني حرام التعليقه دي نعم لا يا شيخ هو لا عايز يطلق ولا عايز ياخدني نعم
وانا مش عارفه اعمل ايه يعني وانا رفعت اللي هي اللي هي قضيه خلع دي يا شيخ نعم ع- وانا مش عارفه يعني ده انا كده صح ولا انا كده غلط بس انا يعني انا عايزه ارجع له نعم
بس هو شيء انا استنيته سنتين ان هو يرجع لي وانا كلمته ورحت له وهو رافض الموضوع طب لما هو رافض ان انت ترجعي له طيب ما يسيبك في حالك لعل وعسى ربنا يرزقك بواحد افضل منه عشان ما يبقاش ظلم ليك طيب آه، اختنا الفاضله حضرتك آه، آه، هو بيصلي
يعني ها
يعني مش يعني ما كانش دائم على الصلاة نعم نعم طيب آه، عموما اسمعيني حاضر عبر التلفزيونية حاضر ربنا يبارك فيك آه، اختنا اميره ربنا يحفظك ويبارك فيكي انا طبعا اتعجب جدا جدا من آه، من ظلم الزوج لزوجته في هذه المساله بالذات انا اللي اعرفه حاجه واحده من الاثنين يعني يعني يا ابيض يا اسود ما نعرف الالوان القارات ولا نعرف اللف والدوران اللي بيحدث الان بين بعض الازواج حاجات مؤلمه جدا و- ودي ودي والله الذي لا اله غيره ادي ثمره من ثمرات برضو الاعلام الاعلام الفاسد اللي هو قاعد يبص في ال- في الناس ان لا ده بص انت بس ايه سيبها بقى كده متعلقه في بيت والدها لا انت متجوزها ولا ولا ولا هم يعني لا هي زوجه ولا هي مطلقه وسيبها كده بقى وعذب فيها على قد ما تقدر طب ليه؟ ليه ده اولاد الناس يعني واللي بيتهم ازاز زي ما بيقولوا ما حدفش ناس بتطوب في يوم من الايام هيبقى عندك بنت وبنتك دي ممكن تتذل اكتر من كده لو ان انت ذليت بنات الناس انا اللي اعرفه انت زوجها عاجبك تعيش مع الاخت اللي انت اخترتها لان محدش جبرك على الزواج منها حد عاجبك ان انت تعيش مع الاخت اللي انت اخترتها وتعيش معاها بما يرضي الله وليس على سبيل فقط ادينا من رب العيال ما ينفعش الكلام ده بتاع ادينا من رب العيال لان العيال مش هيتربوا في جو المنظر ده العيال لو اولاد لو اتربوا في جو يسوده الكره هيطلعوا معقدين نفسيا ولو تربوا في جو يسوده الحب هيطلعوا من أسوأ الناس ومن أفضل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى آه، يعني هيطلعوا أسوياء ويطلعوا ناس فاضلين آه، يعني بفضل الله إنما كون إن أنا بقى بقى لا أنا عايزها ترجع كزوجة ولا عايز أطلقها ده ظلم مبين وأنت من حقك إن أنت ترفع عليه أي قضية عشان يعني ايه ت- تفك نفسك من الزيجه دي لان ده انسان آه، واضح ان هو انسان مستهتر ربنا يهديه ويصلح حاله وواضح ان هو يعني وانت هتضيع عمرك كله في انتظاره خلاص هو مش عايزك فانت انا نصيحتي فعلا ولو إن كنت ما احبش ألجأ الموضوع اللجوء للقضاء ده، لكن خلاص ما دام مش هي حقك الا بالمنظر ده ارفع قضيه اتفضل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا أه بقول لحضرتك آه، أصل أنا سمعت آه، فتوى من شيخ وأقول أنا طالبة في كلية طب الحمد لله رب العالمين نعم أه فكنت آه، رايحة بروح الكلية بنية إن أنا إن شاء الله أتخصص بعد كده تخصص يخليني أخلي المسلمات ما تنكشفش على رجال يعني وكده ربنا يحفظك يا رب ويك.
فالواحد وهو رايح كان بيحس إنه بيجاهد وكده وبعدين آه، سمعت فتوى من شيخ آه، فاضل يعني حضرتك بتحبه أكيد يعني نعم بيقول ان اي طالبه تروح لكليه مختلطه فهي قاسمه وبيقول نعم.
ان في بنت من صيدله قعدت بسبب الفتوى بتاعته دي وهو بيقول ان دي نصوص نعم.
وانا مش هغير في النصوص الشرعيه وكده يعني نعم آه، بس وبعدين احنا في الكليه ساعات بي- بنتدرب على رجاله وكده في مرضى يعني هل ان انا اكشف على راجل ده حرام ولا لا؟
اه آه، وهل انا فعلا قاسمه عشان آه، هو انا لابسه الخمار بس مش لابسه نقاب يعني نعم هل انا فعلا قاسمه طالما بروح كليه مختلطه مع ان الحمد لله بحاول اغض البصر بقدر الامكان ومش بختلط باي رجال يعني نعم الا اذا للضروره للدكتور اللي بيعلمني ربنا يكرمك يا رب طيب اخت امل ربنا يحفظك انا عايز اقول حاجه عايز اقول ان ان ان في امور في حياتنا آه، في ثوابت ما بنقدرش نغيرها هو آه، طبعا بدون ذكر اسم آه، اللي افتى بهذا الموضوع طبعا انا احترم والله راي كل اخواني واحبابي من الدعاه ربنا يحفظ الجميع يا رب و- ويسترنا واياهم يا رب العالمين آه، عايز اقول لاختي الفاضله ان ان الاصل ان الاختلاط محرم ده الاصل الاصل عندنا الاختلاط محرم لكن افترض النهارده احنا النهارده فعلا محتاجين كدر من الاخوات الطبيبات علشان نسائنا ما تتعرفش على رجال فالنهارده يعني هل تعريف زوجه مسلمه على رجل قد يكون مسلم وغير ملتزم او قد يكون كافر ما هوش مسلم فده احنا بنبص هنا بقى للمصالح والمفاسد بنبص للمصالح والمفاسد آه، في عندي هنا آه، قد تكون فيها شيء يعني مفسدة ولو بسيطة ان واحدة هتروح تدرس في كلية الطب وهناك اختلاط لكن هتقدر تحافظ على دينها بمعنى لا بقى واخدة بقى ده صديقها ولا ده زميلها ولا واقفة في شلة شباب انما اختلاطاتها كلها بقى- بأخوات زيها قاعدين في البنج في المدرج برضو اخوات مع بعض بعيد عن الشباب آه، قدر ما تستطيع ان بتحافظ على دينها بتظهر شعائر دينها الحمد لله لابسه حجابها و- ومهذبه و- وما فيش علاقات آه، فاحنا بنقول في في الوقت ده وان كان في مفسده ان هي ممكن تكون يعني في احتكاك ولو من بعيد ببعض الشباب بيشوفوها وكده آه، والافضل طبعا لو كانت لابسه نقاب طبعا يعني آه، بنقول دي اهون من ان امراه عياذا بالله تتجرد من ملابسها امام طبيب مسلم شاب او امام واحد آه، ما هوش مسلم ف- ودي مش واحده ولا اتنين ده الاف ومئات انتشار الامراض الكثيره جدا في هذا الزمان ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا بصراحه عايز اقول لك يا اختي امل لو كنت هتروحي الكليه بتاعتك آه، بهذه النيه الطيبه علشان تكوني طبيبه تقدمي خدمه لاخواتك المسلمات بحيث ان انت تستري عوره اختك المسلمه حافظ على دينك وتمسكي ب- بزيك الإسلامي وبعيد تماما عن إن أنا أخد كشكول من صديقي أو زميلي أو الكلام اللي بيحصل دوت في الجامعات وعلى قد ما تقدري التف معاكي يعني التف حول أخواتك المسلمات وعينوا بعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وحاولوا بقدر الإمكان إن أنتوا غض بصر عدم اختلاط بالشباب اللي أنتوا عايزينه خدوه من بعض بلاش علاقات مباشرة مع الشباب وإن شاء الله يكون يعني إن شاء الله أمر طيب وربنا يأجرك على هذه النية وجزاك الله خيرا ومع احترامي والله ل- لفتوى أنا ما أعرفش مين اللي أفتى بهذا عشان ما حدش يقول بنتضارب في الفتاوى لكن أنا بقول من باب التيسير ما احنا محتاجين آه، طبيبات مسلمات وما فيش ولا كلية طب تقريبا غير مختلطة طب هنعمل إيه هنقعد كل البنات ونقول مش عايزين ولا طبيبة ونفاجئ في النهاية إن عورات المسلمات بتكشف على رجال طب وليه يعني يعني كشف وجه واحدة بتتعلم في كلية الطب أهون ولا كشف عورات مسلمات أمام رجال فأنا بقول يا جماعة ده من باب يعني ال- ال- المصلحة للمجتمع إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب السلام عليكم آه، السلام عليكم عليكم ازي السلام حضرتك- ازي حضرتك يا فضيله الشيخ أهلا يا أم أمير آه، لو تكرمت حضرتك آه، انا آه، ليا ليا سؤال عن العقيقه اتفضل.
آه، انا عندي ولدين آه، دلوقتي سن 15 سنه و- وسن 13 مم.
آه، ولسه ما عملتلهمش عقيقه لغايه دلوقتي نعم آه، فايه شروط العقيقه وايه يعني آه، هل هل المفروض طبخها او ان هي تتوزع آه، طريه يعني حاضر.
تتوزع مفتوحه حاضر يا أم أمير عينيا حاضر فلو لو تكرمت حضرتك آه، يعني آه، يعني ت- ت- ت-
اتفضلي طب متفكره جدا ربنا يكرمك يا أم امير أم امير بتسال عن العقيقه ربنا يحفظك طبعا العقيقه آه، اصلا الاصل في السنه انها تذبح في يوم السابع آه، ما استطعناش في يوم 14 في يوم 21 ما فيش امكانيات ان شاء الله حتى يكون عنده 20 سنه ايه المشكله اللي اقصده ان العقيقه هي سنه مؤكده في حق المستطيع في حق المستطيع واللي ما يقدرش لا يكلف الله نفسا الا وسعها سبحانه وتعالى فهي م- يعني ممكن ما يكونش توفر لديها القدره على انها تعق عن اولادها الا في هذا السن ايه المشكله تعمل عقيقه آه عن الذكر شاتان وعن الانثى شاة واحده والأفضل أن تطبخ وأن يدعى عليها الصالحون من الفقراء والأغنياء ليس من الأغنياء فقط ويأكلوا ويدعوا لل- ل- لهذا الشاب إن شاء الله وإذا كان طبعا في الأول لو كان مولود إنما دلوقتي هم شباب ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم يا رب العالمين ويجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله طيب ناخد اتصال ونتكلم بعدها شوية السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام يا أم أحمد ازيك يا شيخ محمود ربنا يعزك انا ويحفظك كان نفسي اكلم حضرتك من زمان والله ربنا يبارك فيك يا رب انا زوجي آه، اتوفى الله يرحمه رحمة الله وسعه.
آه، بقاله آه، تسعة ايام النهارده ربنا يا رب شايف يرحمه لي خمسة خمسة من الاطفال يرحمه اكبرهم اسماء نعم عندها 14 سنة واصغرهم اسامة عنده سنة ونص ربنا يرحمه المهم رحمة يا شيخ محمود هو كان طيب جدا جدا ومن يوم ما اتخطبت الله.
له ما سابوش فرد والله والله الله.
ما سابوا فرد الله ولله الحمد واخ كان معايا محترم جدا في ما شاء المعامله الله، ما شاء الله.
وزي كان بيقتدي بالنبي في حتى في اعمال البيت والمساعده وكله بس الله.
انا كان عندي غلظه كده في المعامله وحاسه ان هو مش مسامحني وفضلت اقول له سامحني كتير وساعه مم.
ما توفى طب وليه كنت بتعملي وحش يا أستاذ انا مش فاضل؟
بعامله وحش والله يعني زي ما تقول الظروف وضغط العيال نعم كان بيخليني ظروف وضغط العيال كده كان يعني المعامله بتبقى شويه العيال اللي حوالينا مش عارفه إيه كده بس نعم.
والله والله انا كنت بحبه جدا جدا ربنا كنت يرحمه دايما بقتدي بيه في كل حاجه ربنا والله يكرمك.
وعزه جدا ما شاء الله المهم انا عايزه حضرتك ممكن هو كده صوتي بيوصل له لما بقول له سامحني وحقك عليا آه، انا عايزك على قد ما تقدري آه، يعني ادعي له الدعاء هيوصل له ان شاء الله الدعاء هيوصل له هيوصل له ان شاء الله واعملي له خير لا يعني لو ربنا اعطاك ان شاء الله ربنا يوسع عليك يا رب و- ويعوضك ان شاء الله يعني انسان فاضل ان شاء الله آه، على قد ما تقدري اعملي خير وادعي له واستغفري له آه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم عافيه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة- روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النيران آه، وادعي له دايما كده ان شاء الله كل ده هيوصل له بفضل الله سبحانه وتعالى آه، ربنا وسع عليك تعملوا صدقة جارية كل دير مية مساهمة في آه، إنشاء مسجد بناء مسجد آه، إلى غير ذلك آه، حجيت عن نفسك ممكن تحج عنه إيه المشكلة آه، حاول على قد ما تقدري تكتري من الخير دوت ان شاء الله الخير ده هيوصل له ان شاء الله وهو يعني اكيد ما دام انسان بالاخلاق اللي انت كنت بتوصفيها اكيد برضه كان مسامحك ان شاء الله آه، ولا يمكن يكون ميت غضبان عليك يعني فانت على قد ما تقدري بس حاولي بقدر الامكان ان انت تكتري من الدعاء والاستغفار بالذات على قد ما تقدروا وربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة. طيب ناخد آخر اتصال السلام عليكم. أخت ألو.
نورة السلام عليكم.
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آه، ازيك فضيلة الشيخ ربنا يعزك ويحفظك.
آه، حضرتك آه، انا حلمت
انا والله ماليش في الاحلام يا اخت نوره لو في سؤال تحت امر حضرتك معلش طب هي الاتصال قطع طيب نكمل موضوعنا يا جماعه فايه فالانسان يا شباب عايزين يقف بقى يحاسب نفسه يقول انا رايح فين وبعمل ايه وعايز ايه مهم قوي قوي اخويا وحبيبي تسال نفسك كلمه انا عايز ايه وبناء على انا عايز ايه بيترتب عليه انا المفروض اعمل ايه يعني مثلا انا مسافر اسكندريه طب مسافر اسكندريه ما انا عايز اروح اسكندريه اه نعم طيب بيترتب عليه ايه ان انا اظبط العربيه اظبط كاوتش العربيه اطمن على الفرامل مش عارف ايه اخد معايا اكلي شربي إيه، لبسي لو كنت هبات هناك اظبط حياتي بناء على انا عايز ايه انت عايز ايه عايز الجنه جميل قوي عايز الجنه ما هو ده سفر طويل قوي عايز الجنه طب ظبط حياتك وجهز نفسك وتزود عشان تخش الجنه ربنا قال وتزود وفي نوع واحد بس من الزاد اللي بينفع يعني على سبيل المثال العربيه تقدر تمشي العربيه من غير بنزين وهي عربيه وعلى الزيرو وغاليه ومش عارف ودافع لها كام جمرك و... وتقدر تمشي حط بنزين تمشي ما فيش بنزين مش هتمشي واضح كده فانت عايز تتزود للاخر ما فيش غير زاد واحد بس هو اللي ينفع ايه هو وتزودوا فان خير الزاد التقوى ان خير الزاد التقوى اخويا وحبيبي اي انسان في الدنيا بيتزود على قدر المشوار اللي رايحه لو واحد عايز يعبر من المحيط لمحيط سباحه لازم يكون جنبه لانش اللانش ده فيه اكل وشرب وفيه طوق نجاه وفيه برضه قدره ان هو يطلع يستريح شويه وينزل يكمل عمر شويه وفيه وفيه حاجات امكانيات معينه واحد عايز يسافر من هنا لامريكا لازم يكون معاه فلوس وتاشيره وتذكره طيران و جهز نفسك فانت عايز جنه لابد من زاد لابد من زاد وانت هنا في دار بتزرع فيها عشان ت- ايه عشان تجني هناك تجني الثمره هناك فمحتاج ان انت كل يوم تحاسب نفسك المحاسبه بتقتضي على الانسان حاجتين اول حاجه استحضار خد بالك بقى من حته استحضار استحضار كل ما يدور في حياة الإنسان ورحلته من دلوقتي لحد الجنة أو النار ربنا يعافينا ويعافيكم من النار ويجعلنا من أهل الجنة بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى استحضر كل المشاهد ديت شوف احوالك دلوقتي انت بتعمل ايه والله انا دلوقتي ما بصليش طب نبدا كده يسرك يخش عليك ملك الموت وانت ما كنتش بتصلي لا يسرك تخش القبر وانت ما كنتش بتصلي برضه لا يسرك تطلع وتقف بين ايدين ربنا في يوم العرض الاكبر وانت ما كنتش بتصلي مستحيل يسرك تقف على الم... تقف على الميزان او يوضع عملك في الميزان وما فيهوش صلاه برضه لا طب يسرك ان الصحف بتاعتك تجيلك وتفتحها تلاقي ما فيهاش صلاه طب يسرك تعدي على الصلاه من غير صلاه طب ما دام ما بيصرخش كل دوت يبقى ايه صلي واضح تيجي في المقابل بتشرب دخان يصرك يخش عليك ملك الموت وانت السيجاره في ايديك لا طبعا ده, ده تبقى فضيحه فاهم ازاي طب يصرك تخش القبر وانت كنت مدخن لا ال- الاخر الميزان الصراط ال- الوقوف بين ده لا احسب بقى كل ايه كل مراحل بقى الاخره وايه واظبطها مع ايه مع العمل اللي انت بتعمله سواء كان طاعه او سواء كان معصيه ده اول حاجه تستحضرها تستحضر كل مشاهد وكل ما يدور في الدار الاخره بدءا من دخول ملك الموت وانتهاء من الجنه او النار وما فيها من اهوال وافراح احنا بنقول يوم القيامه ما هوش اهوال بس لا اهوال وافراح والقبر ما هوش عذاب بس لا عذاب ونعيم واخد بال حضرتك اذا فانت استحضار رقم واحد عشان تظبط المحاسبه المحاسبه بتدور على حاجتين اول حاجه استحضار كل ما يدور في الدار الاخره الحاجه الثانيه ان انت بقى يكون عندك علو همه يحول هذا الاستحضار اللي في دماغك ده الى واقع عملي يعني ايه يعني انا الحمد لله عرفت ان اللي ما بيصليش هيتعذب او يحصل له كذا كذا وعرفت ان اللي بيصلي ان شاء الله ينعم في الجنه يبقى انا اصلي واحول العلم بتاعي ده اللي انا خدته عن الدار الاخره وعن مراحل الدار الاخره ومشاهد الدار الاخره الى الى واقع أبقى بقيت اصلي هي متبرجه يصرك ان انت تخش القبر ويجي لك منكر ونكير وانت كنت متبرجه انا ما بقولش هتنزل القبر متبرجه انا اقصد ان انت كان حالك في الدنيا ان انت متبرجه طبعا لا يصرك تقف بيدين ربنا ويقول لك ما لبستيش حجاب ليه مع ان امرتك بالحجاب وقلت يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين يصرك الكلام ده لا ما يصرنيش ما دام ما يصركيش يبقى ايه اللي يصرك اكون لابس حجاب البس حجاب يبقى استحضار كل ما يدور في مشاهد الدار الاخره ولذلك قلنا الامام ابن القيم الجمله الجميله بتاعته ان الله اذا اراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها ايه عينا يرى بها النار ولذلك خد بالك من حاجه ان المقايسه الحقيقيه وده شيء يذهل العقل ورب الكعبه يا جماعه ان الانسان كنت فاكر زمان ان احنا لما نعوز ان احنا نقايس فبنقايس ما بين نعم ربنا علينا وما بين خدوا بالكم ما بين نعم ربنا علينا وما بين ال- الطاعه اللي احنا بنعملها مش هو ده المقايسه اللي احنا كنا فاكرينها ان انا اشوف نعم ربنا نازل عليه قد ايه وقدامها طاعه طالعه قد ايه لا لا لا ده الإمام ابن القيم بيقول لك المقايسة مش كده خالص ده المقايسة أنت بتقيس النعم اللي نازله لك من عند ربنا بالمعاصي اللي طالعه ربنا منك واضح كده صعب ها ان انت لما تقعد تقول يا ربنا اكرمني بنعمه البصر والسمع والفؤاد و- والعقل والايدين والرجلين وكذا وكذا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ما تعرفش تعد يعني ده ربنا اعطاني قلب بينبض في السنه 42 مليون نبض انا لا املك منها نبضه واحده ده ربنا سبحانه وتعالى جعل في جسمي حوالي 6 لتر دم عمالين بيمشوا والقلب عمال يضخ ويتحرك ويخش دماغه وايديا ورجليا وكل حته في جسمي ولو انه نقطه واحده بس وقفت في عرق من العروق ده يجيب لي جلطه يشلني كل جسمي ده نقطه واحده من 6 لتر لو وقفت تجيب جلطه ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين ده ربنا نعم ونعم ونعم كتير وفي نعم احنا مش حاسين بيها بقى يعني ايه اطلع الصبح الاقي الشمس طالعه شيء طبيعي لازم امال الاقي الشمس مش طالعه لا دي مش نعمه يعني حكر عليه ده ممكن الشمس ما تلاقيش طالعه ممكن ربنا يامرها لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي ذر اتدري اين تذهب الشمس ان الغروب قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب الى عرش الرحمن فتخر ساجده لله الى ان يأمر ياتيها امر من الله عز وجل ان تطلع على الناس مره اخرى فممكن ربنا يامر الشمس ما تطلعيش خلاص نعمه حجبت شويه الهواء اللي بنتنفسهم ممكن ربنا يامر الهواء ما تتنفسوش ممكن وسبحان الله قد ياتيك المال بالشيء لكن لا تنتفع به يعني اديك مثال قد عايز تتجوز تقول عايز اتجوز بقى بس الموضوع محتاج فلوس طيب اتوفرت لديك الفلوس وفي النهايه انت اكتشفت من جواك ان انت ما عندكش قدره اصلا على الزواج يبقى المال يبقى المال جاب لك كل دوت ورغم ذلك ما انتفعتش بيه انت مريض ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين فمحتاج الدواء الفلاني قد ياتيك المال بالدواء لكن لا يضمن لك الشفاء قد تاخد الدواء ده فتزداد مرضا او على الاقل لا تشفى من هذا المرض فاهم ازاي؟ يبقى اذا الامور الماديه ديت مش هي كل حاجه، حسبتي ما تبقاش كده خالص، حسبتي ان انا يا ربي انا في حياتي كلها انما انا اسير بفضلك ومنك وكرمك ورحمتك و- واعانتك ان انت انت بالله ولله ولل و- يعني سبحان الله انت يعني ما لا تملك من امرك اي شيء. خدت بالك؟ اذا فالمساله محتاجه زي ما قلنا في المحاسبه استحضار كل مشاهد الدار الاخره وفي نفس الوقت تع- انزال هذا كله ع- على ارض الواقع. انا هعمل ايه هعيش ازاي هعمل ايه آه بتظبط حياتك آه طبعا آه، اخويا الاستاذ خالد احنا في لقاء بعد المغرب ولا هو فاضل دقيقتين طيب احنا يا دوب فاضلنا دقيقتين وهنقوم كده بفضل الله وحولي وقوتي نصلي المغرب وبعدها نلتقي بعدها لتكمله هذا اللقاء ان شاء الله بعد صلاه المغرب آه لكن لسه شويه كده معاكم يعني اول ما المخرج بس يقول لي ان شاء الله هن هنلم العيد ونمشي يعني معانا دقيقه بالظبط ان شاء الله طيب فاخويا وحبيبي محتاج ان انت تقف مع نفسك وقفه بجد ان انت تقول انا عايز ايه واسال نفسك بكل وضوح وصراحه نفسك تتمتع اخره ومش مهم الدنيا ده رايي نفسك تتمتع دنيا ومش مهم الاخره ده راي تاني نفسك تتمتع في الاثنين ده اللي انا جاي لك بيه انا عايزك تعيش في الدنيا متمتع وعايزك تعيش في الاخره متمتع وعايزين نع- نجمع بين المعادله الصعبه دي وهنجمعها ان شاء الله وهي دي معادله صعبه اه لكن سهل ان شاء الله وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه فاخويا وحبيبي ايدي في ايدك له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا انا بقول لك الى الهدى ائتنا تعالى وقرب ومد ايدك وهنطبطب عليك عمرنا ما هنغلظ عليك عمرنا ما هنقول لك كلمه تزعلك عمرنا في حياتنا ما هنريد لك الا الخير ان شاء الله عايزين بس ان احنا نقول للشباب المسلمين يا شباب عيشوا شبابكم صح قبل ما تندموا آه ناخد هذا الفصل ان شاء الله وهنرجع لكم بعد صلاه المغرب نصلي المغرب ونرجع لكم تاني وبرضه انتوا تقوموا كمان تصلوا المغرب ان شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وادعوا لنا وندعي لكم جزاكم الله خيرا بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته